بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين لقاء جديد من سلسله سؤال محيرني وما زلنا بنناقش بعض الاسئله اللي فيها شك واللي احيانا بيسالوها اولادنا وكثيرا ما يروجوها المتشككين او غير المؤمنين قضيه دلوقتي شغله العالم كله وللاسف عدو الخير بيقلبها علينا احنا كمسيحيين ويطلعنا احنا اللي غلطانين هي قضية الشذوذ الجنسي او ال homosexuality اللي بيها بيعتبروا ان المسيحيين دول هم اعداء الحرية على اعتبار ان الشذوذ ده دي حاجة حرية شخصية وانه كون المسيحيين طبعا اللي منهم فاهمين يعني اللي ماسكين الانجيل والكنايس المصحصحة بتقول لا ده غلط وده خطيه بيعتبروا ان ده بقى ايه تقييد لحريات البشر يرفعوا قضايا على الكنايس دي وبيهاجموها بعنف شديد جدا ممكن يصل الى الارهاب لمجرد ان هم واقفين لفكرة الشذوذ دي موقف يعني شديد انه ده غلط وبعضكم يمكن يعرف ان في بعض البلاد الاجنبية وصلت انه يعني تعريف كلمة عيلة في الدستور شطبوه وما بقوش يقولوا رجل وامرأة وأولاد يعني سابوها كده عايمة لأنه كلمة عيلة دي ممكن تحتمل أي حاجة وأنه دلوقتي لو واحد في بعض البلاد بيعاني من الشذوذ وبيحاول أنه يرجع إلى طبيعته الدكتور اللي بيساعده يتحاكم وتتاخد منه رخصة مزاولة مهنة الطب النفسي أو الإرشاد النفسي لو حب يغير ميله يعني تصوروا شاب مثلا عنده ميول جنسية لنفس جنسه فمتضايق هو حاسس أنه كرجل مفروض يميل إلى الجنس الآخر فاهم كده لكن هو عنده ميل لنفس جنسه فبيروح مثلا ل counselor أو حد في بعض البلاد يقول له ساعدني ان انا استعيد طبيعتي كرجل بحيث اميل الى الجنس الاخر مش نفس الجنس في بعض البلاد لو الدكتور ده ساعده الدكتور ده يتشطب عليه لانه مش من حقه شوف طبعا تحسوا ان في شيطان بيحرك الامور لانه عاوز يفسد ما خلقه الله واحد يقول يعني هو الانجيل قال بصريح العباره كده ان الموضوع ده غلط الانجيل قال بصريح العبارة لكن كمان احنا مش بس بنقول الإنجيل احنا كمان بنرجع كل شوية نقول المنطق لأن احنا اتفقنا ان احنا في حواراتنا أحيانا يقابلنا ناس لا يعتبرون أو لا يحترمون مرجعية الكتاب وبالتالي يحترمون العقل خلينا نناقش العقل بداية الإنجيل قال من أول سفر التكوين في البدء خلق الله السماء والأرض بعدها بشوية يقول خلق الله الإنسان ذكرا وأنثى خلقه يبقى في تمييز جنسي من بداية الكتاب المقدس في رجل وامرأة آدم أول ما شاف حواء انجذب ليها وقال هذه عظم من عظمي لحم من لحم في نفس النص يقول لذلك يترك الرجل مميز كرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته يبقى في التصاق يبقى في ميل جنسي للزوجة يبقى ده الطبيعي ما سمعناش ساعتها عن أي حاجة غير كده تدور الأيام ونبتدي نسمع جوه الكتاب المقدس عن الانحرافات الجنسية بقينا نسمع مثلا أن لامك في أول سفر التكوين تكوين أربعة لامك ده حفيد قايين تزوج امرأتين يذكرها الكتاب وكأنها حاجة خرجت عن الطبيعي لأنه من أول آدم في حواء وكل واحد له مراته وحتى لما نوصل لنوح نلاقي روح ومراته سام ومراته حام ومراته يافس ومراته ثمانية بالعدد دخلوا الفلك وخرجوا منه إنما هنا ذكر مجرد أنه أصبح فيه امرأتين دي حاجة كأنها خرق لناموس الطبيعة النظام الإلهي اللي ربنا عاوزه عامله وتعددت الزوجات طبعا في الكتاب وشفنا مثلا توصل لغاية سليمان إلى أنه تزوج مئات من السيدات وده كان سر انهيار المملكة بعد كده وكاد سليمان يهلك لولا انه تاب في اخر حياته ارجع تاني لفكرة بقى الهوموسيكشواليتي نسمع مثلا في سفر التكوين برضه ان سدوم وعمورة في نوع من الجنس الغريب لدرجة ان الملائكة اللي جايين كرجلين ينقذوا لوط وولاده رجالة البلد اتملقت لموا عند باب لوط عاوزين ياخدوا الرجلين دول بتعبير الكتاب ليعرفوهما طبعا دي معرفة مقصود بها بس الكتاب مش عاوز يقول كلمة وحشة يعتدوا عليهم جنسيا لوط خرج لهم يدافع عن الضيوف اللي هم ملائكة لدرجة شوفوا من كتر الفساد انه عرض عليهم بناته وكأن الزنا العادي ده ده حاجة يعني ما بنناقشهاش احنا بنخ... بنتكلم في مستوى اعلى من كده كانت النهاية ان سدوم دي وعمورة اتحرقوا و... و... وخربوا وكنا زمان ندرس الكلمة دي تحت كلمة سودومي يعني كلمة سدوم أصبحت هي الكلمة اللي أخذت على العلاقات الجنسية اللي من النوع ده بين راجل وراجل إنما النهاردة صعب تقول الكلمة دي يعتبروك بتهين شخص في حريته أو في احترامه لنفسه الكلام ده ذكره حتى العهد الجديد على الحادثة دي لما يقول في رسالة يهوذا كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر مضت وراء جسد آخر يعني إيه؟ يعني مش ميل للجسد المعتاد لا أصبح ميل لنوع من العلاقات الغير طبيعية إذا رسالة يهوذا ذكرت قضية سدوم وعمورة في العهد الجديد اللي شرح القصة دي بالتفصيل تستغربه القديس بولس نفسه عشان ما نقولش مجرد ده رأي مسيحي أو رأي كنسي أو رأي قرن 21 لا في روميا واحد القديس بولس وهو بيتكلم عن فساد البشرية واحتياجها للمسيح المخلص وانهيار الأخلاقيات وظلمة هذا الدهر وغباء الناس في ان هم ماشيين ورا اجسادهم زي الحيوانات قال كلام صريح جدا قال ايه يقول الذين استبدلوا حق الله بالكذب يبقى الواضح ايه خلي بالكم من علاقة الخط الالحادي او رفض الحقيقة حق الله يعني الحقيقة والدخول في المتاهات دي من النوع الشذوذ وغيره واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق كانوا زمان يعبدوا التماثيل وبالتالي يقعوا في الزنا وفي الشذوذ النهارده بيعبدوا الدولار وبيعبدوا المركز ومراكز والحاجات دي الذي هو مبارك إلى الأبد أمين لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة يعني الستات الأمميات الوثنيات بقوا يمارسوا نوع من الشذوذ مع ستات زيهم ما بقاش استخدام طبيعي وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي تلاحظوا تكرار كلمة الطبيعي ليه؟ لأن الطبيعة خلقة ربنا فالطبيعي نظام ربنا والخروج عن الطبيعة أو الطبيعي يبقى خروج عن ربنا كل ما هو ليس طبيعي يبقى خطية الطبيعي هو الصدق الكذب خطية الطبيعي هو الزواج يبقى الزنا خطية الطبيعي رجل وامرأة يبقى الشذوذ خطية لأنه خروج عن الطبيعي الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور كلام صريح ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق تستغربوا من الآية دي يعني إيه نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق هنا عاوز أقول معلومة مهمة بينكرها أحيانا بعض العلماء اللي عندهم النوع ده من الشذوذ أنه مرض الإيدز ثبت أنه أكثر انتشارا جدا في الهوموسيكشواليتي في الحالات دي وأنه كثير من الأمراض النفسية والمتاعب النفسية تتضاعف في الناس دول أكتر من العادي فكأنهم جزاء ضلالهم المحق يعني في عقاب أو في نتيجة طبيعية لتشويه الطبيعة الإنسانية ده إنسان مشوه ده إنسان مش طبيعي وبالتالي تلاقي فيه كل حاجة مش طبيعية تلاقي متاعبه النفسية مضاعفة تلاقي أمراض غريبة بتصيبه أكتر من الأمراض الطبيعية لأنه خرج عن الطبيعي وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم يبقى يبقى الجماعة دول لا يستحسنوا معرفة الله مش عاوزين ربنا ليه؟ لأن ربنا بيقول لهم غلط بيقول لهم توبوا المسيحية بتقول كده أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق يبقى الكتاب المقدس صريح من أول أخبار سدوم وعمورة ودي روميا واحد ودي سمعنا رسالة يهوذا في موقف واضح من الإنجيل ومن المسيحية ضد خطايا الشذوذ الجنسي الحاجة الثانية لو تسمعوا في الشريعة عن لفظة المأبونين أو أحيانا تيجي في العهد الجديد نوع تاني اسمه مضاجع الذكور المأبونون دول كان حسب الشريعة محرمين يعني يقتلوا يرجموا زي الزنا وأكتر لكن في الفترات اللي الشعب اليهودي عبد أوثان بقى جنب عبادة الوثن في مركز للمأبونين دول أو مركز دعارة للنوع ده من الخطايا دايما جنب الوثنية جنب التماثيل اللي بيسجدوا لها وبالتالي كان في علاقة واضحة قوي بين الوثنية وضلمة الفكر والبعد عن ربنا وبين انحرافات الجسد إلى أشياء غير طبيعية وتلاقوا تحريم المأبونين ده له كذا آية في العهد القديم تلاقوها في لاويين 18 تلاقوها في تسنية وهكذا وحسب الشريعة من يضاجع رجل مضاجعة امرأة يقتل هو ركس عند الرب يعني إذا في نص صريح بيقول إن الكلام ده خطية في العهد الجديد كمان ذكر آيات تاني مثلا في كورنثوس الأولى ستة لما كان بيتكلم عن ان الخطايا اللي مصر على خطيته ملوش دخول السماء قال لا تضلوا لا تضلوا يعني ما تصدقوش ما حدش يضلل دماغكم ويقول لكم ينفع واحد ماشي غلط يدخل السماء لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور يبقى ذكرها بشكل صريح ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله كورنثوس الأولى 6 19 يبقى هنا في إعلان صريح الخطايا دي لو استمروا فيها ملهمش سما لكن هي محطوطة جنب كل الخطايا عشان نفهمها احنا دي خطية دي مش حرية دي خطية وبالتالي الخطية ليها علاج التوبة محدش ياكل خد كلامي على ان احنا مش بنحترم الناس دول احنا بنحترمهم دول بشر بنحبهم المسيح بيحبهم ومات عشانهم لكن لو فضلوا مصرين ان اللي بيعملوه صح وتحت شعار الحرية شايفين نفسهم صح وهم مرجعية نفسهم مش عاوزين يرجعوا للحق الكتابي لإعلان الله للطبيعة اللي خلقها ربنا يبقى ملهمش دخول ملكوت السماء وأغلبهم بيقولوا أساساً لا في ربنا ولا في ملكوت لكن للأسف بعضهم عاوز يتمسح في المسيحية ويقول أنا صح والإنجيل موافقني طبعا الكلام ده مش في الإنجيل نص آخر تلاحظوا أنه موجود في تيموساوس الأولى الإصحاح الأولاني برضو آية واضحة صريحة ضد الكلام ده يقول في تيموساوس الأولى عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين للفجار والخطاة للدانسين والمستبيحين لقاتل الآباء وقاتل الأمهات لقاتل الناس للزنا لمضاجع الذكور يبقى محطوطة ضمن كل أنواع الخطايا الصعبة القتل والزنا والإيه والدنس والاستباحة يبقى خطية لسارق الناس للكذابين للحانثين وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح تيموساوس الأولى أول إصحاح 9 و10 يبقى الكتاب واضح هنا يجي ادعاء وبقول ادعاء انه كتير من الناس دول بيقولوا احنا اتولدنا كده الجينات اللي في جسمنا كده فاحنا ملناش ذنب العلم الحقيقي الدراسات الحقيقية أثبتت إن مفيش حاجة اسمها جين يطلع راجل مش راجل لا مفيش كلام زي كده ده ادعاء إنما هو اللي بيحصل إيه إن الطفل ممكن يتربى في مجتمع فيه لخبطة كتير ما هو الطفل ده بيطلع ضحية فيفاجأ إن في راجل أو شاب بيعتدي عليه بطريقة معينة فيتكون جواه ميل لهذا الشكل الغريب من التلذذ الجنسي فيكبر ويبقى مستقبل لهذا النوع من الانفعالات الجسدية وممكن يكبر أكتر من كده ويبقى هو نفسه عاوز يمارس ده مع شباب أو رجالة فدخلنا في شكل مشوه بدأ في الطفولة لكن ما بدأش في الولادة يعني إيه مش خلقة ربنا ده المجتمع الفاسد والبيت الملخبط والأماكن اللي كلها موبوءة وعدم وجود فكر ربنا ونور ربنا هو اللي مخلي الفساد عمال يكتر لكن الطفل اللي اتربى طبيعي بين أب وأم وأب وأم بيحبوا بعض محبة حقيقية عايشين علاقة جسدية مقدسة في النور كزواج وأم بتحترم الأب لأن في حتة نفسية في الموضوع الأم المتسلطة على جوزها تطلع أولادها أكثر عرضة للنوع ده من الانحراف لأن الطبيعي أن يكون الأب هو الرأس ورأس البيت يعني فعدم احترام الزوجة لجوزها أو تطاولها عليه أو ضعف صورة الأب ساعات تخلي الطفل يعني إيه يتقمص شخصية أمه فيطلع هو نفسه شايف نفسه مش مش راجل يميل للصورة دي أكتر وكذلك بالنسبة للبنات والسيدة طبعا مش ده بس الأسباب في أسباب كتيرة لكن كلها مرتبطة بالتربية والخبرات السيئة والتعاليم البطالة والفساد اللي في العالم لكن ما فيش حاجة مرتبطة بربنا حاشا الجينات دي خلقة ربنا ربنا ما خلقش الإنسان عشان يمشي في السكة دي وإلا يعني يبقى رب حاشا نقول كده لأن ربنا أعلم بشكل صريح ذكرا وأنثى خلقهما ولما جاب لآدم جاب له حواء ما جابلوش حاجة تاني وده كان الشكل المثالي أو الأيقونة أو الموديل اللي كل البشرية هتمشي عليه ولما شفنا نوح مثلا كمخلص للجيل بتاعه هو اللي عايش عيشة فيها زواج وفيها أولاد وعلاقة طبيعية أولاده نفس الكلام موسى النبي كان متزوج أبونا إبراهيم كان متزوج إسحاق يعقوب داود بطرس الرسول كان متزوج ما كانش فيه غير الشكل الطبيعي اللي احنا مستلمينه وشايفينه وعايشين عليه وموجود في الإنجيل فما يدعيه بعض الناس أنه العلم بيقول الجينات بتقول كده وبالتالي أنا ذنبي إيه لا هو يمكن الذنب مش ذنبك لوحدك هو ذنب المجتمع كله لكن كل شيء قابل للإصلاح بالتوبة واحد يقول بس مستحيل واحد يغير هذا الميل اللي جواه هو بيقول مستحيل على ايه هو الكتاب صريح وبيقول وهل يعصر على الله شيء غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله ولو درست الموضوع بشكل طبي ده في درجات في الموضوع ده في واحد ممكن يبقى مجرد عنده ميل بس مجرد فكرة وما ما دخلش في ممارسات رديئة ولا خبرات رديئة ده علاجه مش صعب أبدا ده ممكن يعيش حياة سعيدة ويتجوز يبقى عنده أولاد والموضوع ده يبقى مجرد ذكرى باهتة كده زي أي فكرة ردية تحارب أي إنسان طيب ما هو اللي بيقولوا ما أقدرش أعمل control على نفسي طب ما قالش ليه ليوسف والإغراء جايله من امرأة سيده عمل control على نفسه إزاي ده كل الظروف بتدفعه دفعا إلى الزنا وده ميله الجسدي الطبيعي كان بالأولى يوسف يقول طب أنا أعمل إيه غصب عني لا مفيش حاجة غصب عن حد الإنسان له إرادة وبقراره وبإرادته بيقول صح وغلط يا يمشي صح يا يمشي غلط ممكن يرفض وممكن يقبل والشيطان ما يقدرش يجبر حد على حاجة كل القديسين علمونا كده لأن الكتاب بيقول إبليس عدوكم يجول كأسد دائر مبتلع ملتمسا من يبتلعه فقاوموه إذا احنا في إيدينا نقول لأ وفي آية تاني تقول لا تعطوا إبليس مكانا فكل اللي بيقول غصب عني ده أنا ربنا خلقني كده أنا ظروفي كده مفيش غير كده هو الحقيقة ادعاء باطل لأنه اللي هيسرق هيقول أنا أعمل إيه واللي هيكذب هيقول أنا أعمل إيه واللي هيقتل كمان هيقول أنا أعمل إيه واللي بيزني بيقول أنا أعمل إيه يبقى الواحد مش عاوز يتحمل نتيجة أفعاله وقراراته واحد يقول طب ما هو برضه العلاج صعب لو واحد تعرض لخبرات سيئة وعاش في الموضوع ده كتير مفيش حاجة مستحيلة لكن العلاج يبدأ بالمسيح بالتوبة بأن أنا أروح لربنا وأقول له غيرني ساعدني صلحني أنت اللي خلقتني أنت تصلح حالي تشيل اللي فات كله والمسيح شاله على صليبه وتديني حياة جديدة نقية بجواز أو من غير جواز لأن الجواز مش هدف في ذاته لكن النقاوة هدف في ذاته نقاوة القلب ونقاوة الجسد ده هدف أما الزواج فهو وسيلة ربنا اداها للبعض لكن مش الكل ممكن يتزوجه فحتى لو افترضنا واحد مش قادر يظبط الميل ده خالص للطبيعي طب فليحافظ على نفسه ما ياما شباب ما تجوزوش ومحافظين على نفسهم وعايشين في نقاوة إذا كل ما يدعيه العالم من إن ده موضوع ما حدش يقرب منه ودي حرية شخصية ويتباهوا بالخطية ويقفوا بشدة لأي حد يحاول يقرب من الفكرة دي وينادوا بالشعارات دي جوه المدارس والكليات والجامعات ويعلنوا عن نفسهم ويحاولوا يتقلدوا مناصب عالية كل ده تيار شيطاني داخل على العالم بيحاول يهد النظام الإلهي اللي ربنا عمله لكن في الآخر ربنا له معاد زي ما حصل مع سدوم وعمورة لما صعد شرهم جات النار والكبريت قضت عليهم قد يكون هؤلاء الناس بيستعجلوا المجيء الثاني ودينونة الأشرار لأن لو الفساد ده انتشر جدا وهو للأسف منتشر في العالم وخد صورة إن هو ده الصح يبقى يمكن تبقى نهاية الأيام لأنه لما يعلن الشر عن وجهه القبيح كأنه هو الحقيقة وما عداها هو الخطأ النهاردة في بعض البلاد الأجنبية اللي بيتجوز بيبصوا له أنت مش طبيعي اللي بيتجوز تتجوز ليه تربط نفسك وليه تذل روحك ما الدنيا أسهل من كده وإيه ويلزموا أساسا زي ما لغوا ربنا لغوا الطبيعي لغوا كل حاجة حلوة لغوا فكرة العيلة من مآسي الموضوع ده ان النهاردة في عائلات كتيرة بقى مشوهة في العالم الغربي تلاقي الطفل طالع يقول لك انا عندي ابين او عندي امين لان هو مش فاهم يعني ايه بابا وماما ما هو مفيش الشكل الطبيعي ده وممكن يبقى بيغرس فيه من البداية هذا التوجه على انه ده الطبيعي فيتربى على الغلط من اول يوم وكأنه ده طبيعي وضميره يتخدر موسومة ضمائرهم زي ما قال الكتاب فيمكن الإنسان اللي طالع طبيعي يفضل ضميره تعبه لأنه حاسس أنه مش زي بقية الولاد أو هي مش زي بقية البنات إنما هتوصل بالشر أنه ضميره يتخدر يبقى ده العادي زي واحد من كتر الكذب ما بيتعبش لما يكذب بيعتبرها شطارة هكذا يصل الشر إلى أعماق الشر بحيث في الآخر يبقى الشيطان مسيطر تماما ما يسيبش حد يفكر في النور يفكر في الطهارة في القداسة في البراءة في النقاوة الكلام ده يبقى غريب جدا عن أهل الدنيا زي ما قال القديس بولس اظلم قلبهم الغبي يعني أصبحت الحكاية ضلمة قوي إنما نفكركم ونقول الإنجيل قال وسط جيل معوج ملتو تضيئون بينهم كأنوار هنفضل إحنا نعلن عن الحق هنفضل نقول المسيح قال الإنجيل قال استلمنا كده الطبيعة كده هندافع عن الحقيقة حتى لو متنا بسببها وإلى لقاءات أخرى من سؤال محيرني لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين